بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد هذا هو الدرس الثاني من كتاب النصح المبذول شرح سلم الوصول آه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا نهايته إن شاء الله النهاردة نبدأ من بداية آه، مقدمة المؤلف نقرأها وكذلك نقرأ مقدمة الكتاب وتعرف أصول الفقه إن شاء الله اتفضل اقرأ يا شيخ عبد الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وسلم الحمد لله الذي عمت نعمته كل, كل موجود خصت رحمته من سبقت خصت رحمته رحمته من, سبق من سبقت له الغاية بمحض الكرم والجود والصلاة والسلام والسلام على سيدنا محمد الذي لا, يح لا,
لا يحصر لا فضله يحصر فضله بقياس وعلى آله وأصحابه وأمته الذين آه، إجماعهم حجة دون أي- إجماع سائر الناس اه يعني في ده ممكن ان احنا نقف مع مع نايين اتنين او قل ثلاثة ان هو بدأ الاول بالبسملة فوق الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وحمد الله حتى ينال البركة من الايه البركة من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفيه الحمد لله آه، فهو ايه اقطع يعني ليس فيه ايه بركة وابتر واجزم كل الروايات ديت واردة تمام وهو حديث يعني في الجملة حديث حسن ده المعنى الأول آه، ب- بإجمال كده والمعنى الثاني إن إحنا هنلاحظ إن هو إيه بيقول آه، الحمد لله الذي عمت نعمته كل موجود وخصت رحمته من سبقت له الغاية بمحض الكرم والجود ملاحظين كلمة موجود وكلمة الجود آه.
وبعدين يقول والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا يحصر فضله بقياس وعلى آله وأصحابه وأمته الذين إجماعهم حجة دون إجماع سائر الناس شايفين كلمة بقياس والناس آه دي آه، بلاغ تمام في علم اسمه علم البديعة في جزء من علم البديع اسمه السجعة وده كان يعني شيء معروف أياميهم إن هو يرتب الكلام على هذه الإيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وهكذا تجد إن الكلام بياخد هذه الإيه هذه الصفة آه، حتى في العصر الحديث تلاقي الأذن آه، يعني تروح للإيه للكلام آه، تجذب الآذان المسألة ديت وهي من البلاغ العربي المعنى الثالث وكذلك احنا بنقول باختصار يعني المعنى الثالث هو ان هو آه، شوف قال ايه الحمد لله الذي عمت ادي واحد العموم وخصت ادي اتنين تمام وبعدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي لا يحصر فضله بقياس ادي ثلاثة وعلى آله وأصحابه أمة الذين إجماعهم حجة أربعة دون إجماع سائر الناس هذه أربع معاني اللي هو العموم والخصوص والقياس والإجماع العموم والخصوص والإجماع والإيه والقياس وكل هذه من مباحث أصول الفقه يعني هيتكلم عليها في موضوعات أصول الفقه فكأنه هو أخذ من الموضوعات وحطه فين وحطه في المقدمة فلما أخذوا من الموضوعات وحطوا في المقدمة ده كأنه هو بي إيه بي بي بيؤهلنا ويمهدنا إلى ما يأتي في الإيه في الكتاب وده بيسموها براعة الاستهلال بيسموها إيه براعة الاستهلال فبراعة الاستهلال هي إنك أنت تقدم بين يدي العلم اللي أنت بتتكلم عنه أو أي بقى شيء بين يدي مقصودك ما يشير إلى إيه إلى موضوعات الكلام ماشي نعم تفضل يا شيخ عبد الرحمن أما بعد فيقول فيقول فيقول الفقير الفقير.
الفقير فيقول الفقير إلى لطف الحنان والمنان محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن آه شوف وصف نفسه بالفقير وهكذا أهل العلم يتواضعون تمام إنسان يتواضع ومن تواضع لله رفعه لكن التواضع له آه، مكانه فلكل مقام مقام صحيح كده آه فإذا كان هو في مقام بين يدي الطلاب والطلاب يقدرون هذا الكلام ويضعونه في مو- موضعه الصحيح فيقوموا إيه يفهموا إن الشيخ بيتواضع تمام لكن لما يكون الشيخ احمد في وسط ابائنا الكبار اللي ما ياخدوش بالهم من المساله ديت وبيخطب على المنبر ما ينفعش بقى يقول لهم ايه آه وكلنا مذنب اذا خلونا في الليل اذنبنا وفعلنا المعاصي وانا اولكم و... فكده هو يضرب نفسه تمام وفي ذلك يقولون لا تطلق الرصاص على قدميك ده انت بتوعظهم في الخير وفي الحرص على الايه على مراقبة الله فما تقول لهمش ده احنا كلنا مذنبين وانا اولكم ها لان هم مش هيفهموا ان ده تواضع انما يفهموا ان ده ايه اقرار انك انت بتقر وبتعترف تمام اه وهي يقول لك لا احنا ما بنعملش كده انت اللي قلت بقى انك بتعمل كده يبقى انت اللي بتعمل تمام اه فلكل مقام مقال فينبغي ان الانسان ياخد باله من المقام الذي يتكلم فيه نعم هنا هو مش شايف مكانته لانه مكانته عاليه جدا لكن هو بالنسبه لمقام الله ومكان الله تبارك وتعالى فهو ش- مكانته ايه مفيش خالص فشايف نفسه بالفقر الى الله الغني نعم
حققه إليه بالمقامات الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان اه المقامات دي مذكورة طبعا في حديث جبريل تمام والإسلام معناها ايه معناه اللي ايه الشعائر الظاهرة والإيمان الشعائر الباطنة تمام؟ والإحسان أعلى من ده كله أن تعبد الله كأنك تراه
وأسكنه وأحبته أعلى فرا- ف- فراديس الجنان آمين لما من لما من الله علي بتيسير لما لما من الله علي بتيسير نظم سلم الوصول المشتمل المشتمل على جل ورقات على جلي جلي يعني على معظم على جل ورقات إمام الحرمين استخرت الله تعالى في أن أضع عليه شرحا مختصرا سهلا يوض- يوضح مقاصده يوضح مقاصده يوضح مقاصده مم.
ويكمل فوائده ويكمل ويكمل فوائده اه يعني هو هنا بيشير إلى ثلاث معاني برضك مم.
من هذه المعاني ان هو ايه ان هو شديد التعلق بالله تبارك وتعالى فهو في اول امره يقول فقير الى لطف الحنان المنان بعد شوية يدعو الله ان يحققه بالاسلام والايمان والاحسان وبعد شوية يدعو الله ان يسكنه واحبته اعلى فراديس الجنان وشوية كمان يقول ان تيسير نظم سلم الوصول ما هواش بامكانياته ده هو محض منة فضل ونعمة من ربنا سبحانه وتعالى عليه فالراجل يعني شديد التعلق بالله عز وجل جدا المعنى الثاني اللي يمكن نشير إليه في الكلام إن هو قال إن ربنا سبحانه وتعالى لما يسر له نظم سلم الوصول لم يكن هذا النظم لكل كتاب الورقات وإنما جل ما في الورقات الجل يعني المعظم معنى ذلك إن هو ترك بعض المعاني ما ذكرهاش من كتاب الورقات أيوة هو بيقول أنا ذكرت معظم ما في الكتاب لكن لم أذكر كل ما في الكتاب ولذلك نرى الفرق ما بين نظمه مثلا ونظم واحد تاني من العلماء اسمه شرف الدين العمريطي نظمه في 200 وكذا بيت وده نظمه في 100 إلا بيت يبقى دي 99 والتاني 211 ففي فرق بين الاتنين كبير وإن كان مش الفرق بس هو اللي عمل الإيه الفكرة دي لا لأن العمريطي بيزود حاجات تمام فدي برضك معنى ناخد بالنا منه ان هو ايه ان هو لما نظم آه، الورقات ما نظمش كل ما فيها وانما نظم جل ما فيها يعني معظم ايه معظم ما فيها
ويكمل فوائده محبة للعلم ونصحا للمتعلمين وخدمة لشريعة سيد الأولي سيد الأولين والآخرين عليه أفضل صلاة المصلين وأزكى سلام المسلمين مم.
ورجاء أن تعود علي او بركة سلام المسلمين أزكى سلام اه عشان المسلمين تبقى صلاة المصلين وسلام المسلمين
ورجاء أن تعود علي رجاء ورجاء أن تعود علي بركة العلماء وأن أحشر في زمرتهم فإن من تشبه بقوم فهو منهم ومن لم يعمل بعمل وان لم وإن لم يعمل بعمله والتابع والتابع ي- يقبل إكرا- يقبل يقبل إكراما للمتبوع ولا يطرد الطفيلي عن موائد الإق- الأكرمين شفت المعاني الجميلة اللي هو بيبينها في البداية لماذا حرصت على نظم الكتاب وبعد كده على شرح الكتاب لماذا فوضع لنا مقاصد نجعلها احنا كمان من مقاصدنا في الايه في تعلم هذا الكتاب وكذلك تعلم أي, إيه أي كتاب آخر قال محبة للعلم ونصحا للمتعلم إن استطعت أن تكون عالما أو إيه أو متعلما أو إيه أو محبا للعلم فافعل ولا تكن الرابع فتهلك اللي هو إيه اللي هو تبغض هؤلاء يعني لا أنت بتتعلم فتبقى عالم ولا أنت آه، يعني بتتعلم وما وصلتش لدرجة العالم بس أنت طالب علم وإما أنك محب له تمام وإما أنك أنت إيه محب له ففي هذه الحالة هذه الحالة أنت على طريق النجاة فإذا كنت إيه مبغض لهم فأنت إيه في طريق الهلاك فهو بيدلنا رحمه الله تبارك وتعالى على إن فيه هنا إيه هدف هو نجعله فين في في في أهدافنا وإحنا بنطلب العلم تمام لأن يحسن بالإنسان ها إن هو يحدد أهدافه من كل عمل بيعمله وقبيح جدا بالإنسان إن هو يسعى في طريق ومش عارف هو رايح فين ده بيسموه الهائم اللي هو ماشي كده وخلاص مش عارف هو رايح فين تمام اه فلا يحسن بطالب العلم أن يكون هائما طيب قال ونصحا للمتعلمين يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى رزقه البصيرة وعرف الطريق فيدل إيه؟ يدل المتعلمين بعده عليه وخدمة لشريعة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يخدم شريعة النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ هم، خدمة الدين ده واجب علينا كلنا ولا إيه؟ خدمة دين الله تبارك وتعالى والعمل ليه واجب علينا والعلماء خدمة دين ربنا سبحانه وتعالى في حقهم البيان والتوضيح والتعريف كما آه، قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ها لتؤمنن به ولتنصرنه وقال لأهل العلم ها وإذ أخذ الله ميثاق الذين إيه أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه شوف سبحان الله سوى بين الأنبياء في درجاتهم والعلماء في درجاتهم في أن كل منهم أخذ الله عليه الميثاق التنيين ببيان العلم الذي أوتوه في شأن النبي وال- والتانيين اللي هم العلماء في ش- بيان الايه في شأن بيان العلم الذي أوتوه لتعليمه للناس ان هم ما يكتموهوش تمام فيبقى احنا من خدمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا نبين ونعلمنا ورجاء ان تعود علي بركة العلماء يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الملائكة لما ينزلوا يسيحوا في الأرض فيروا واحد من الناس قاعد في وسط الجلسة بتاعة العلم ومفيش له يعني في العلم حاجة لكن هو فات من هنا فإيه فقعد معهم تمام ربما منتظر حد مثلا في الموجودين ولا فربنا سبحانه وتعالى لما يسألهم ويخبرهم في النهاية يقول إيه يعني أشهدكم أني قد غفرت لهم أني إيه قد غفرت له فقول يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة جاء لحاجة مش بس آه، هدفه القعدة ده هو جاي لحاجة مستني الإمام مستني الطالب من الطلبة هو والد واحد من الموجودين وجايبه يحضر الدرس ولا فقال هم القوم لا يشقى بهم أبدا جليسه فإذا كان الجليس الزيادة عليهم اللي هو مش منهم لا يشقى فما بالك بالموجود لا شك أن بركة العلم إيه تشمله وأن أحشر في زمرتهم من تشبه بقوم فهو إيه فهو منهم حتى وإن لم يعمل بعملهم يعني إن لم يكن في مثل إيه في مثل درجته والتابع يقبل إكراما للمتبوعين زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يشفع فينا كده تمام ويبقى لنا مزية على الأمم في إن إحنا أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يطرد الطفيلي الطفيلي ده اللي هو إيه واحد عامل وليمة وداعي الناس فكل واحد داخل بدعوته انت جيتني فانا جاي لك عشان انت دعيتني ويجي واحد داخل كده زيادة ما حدش قال له تعالى فإذا كانوا ناس لئام هيطردوه إذا كانوا ناس بخلاء مش هيقبلوه أما لو كانوا كرماء لا يردون أبدا من قصدهم حتى ولو كان مش مشمول بالإيه بالدعوة تمام لا يرد عن موائد الأكرمين ومن أكرم من الله ها مفيش لا.
بقى لا أحد تمام ماشي اتفضل يا عم الشيخ وسميته بالنصح المبذول لقراء سلم الوصول أسأل الله أسأل الله تعالى النفع به به على الدوام وأن يجعله من الأعمال التي تبقى بتعاقب الليل والنهار والأيام وذلك في مقام القطب الغوث الجامع والغيث الهامع النافع بركة الد... النافع بركة الدنيا والدين وقدوة وقدوة أهل المهتدين السند السند شيخنا العارف بالله تعالى سيدي محمد بن أبي القاسم الشريف نجل القطب سيدي عبد الرحيم حفظه الله تعالى وأدام عمره عم... عمره عمارة مقامه عمارة مقامه بمحمد وآله والبخاري ورجاله اه فده يعني هو بيقول ان هو المكان كما بين في البداية ال- الاسم للكتاب آه.
هو كتاب النصح المبذول لقراء سلم الوصول هذا اسم الكتاب بين كذلك المكان الذي ألف فيه الكتاب ولأنه هو صوفي تمام فذكر الايه المسائل ديت وهذه من المسائل التي نردها ولا نقبلها نردها وايه ولا نقبله اللي هو وصف انسان مهما كان في العلم ان هو قطب وغوث وجامع وغيث وغيث هامع ونافع آه، يعني آه، بركته في الدنيا والدين وهكذا هذه يعني من الغلو هذه من الايه الغلو الغلو معناه ايه معناه ان يصف الانسان بما هو فوق مقامه الانسان اذا مات صار سرا من اسرار الله وانقطع عمله في الدنيا الا من الخير اما هو يقدر ينفع حد في الدنيا او يقدر يوصل خير لحد في الدنيا او يقدر يغيث حد في الدنيا او ان هو يعني ينقذه من ازمه ولا لا لا لا كل ديت انما هي من ايه من عمل الله تبارك وتعالى انما نفهم من ذلك ان هو ايه ان هو آه، يعني آه، كتب هذا الكلام في هذا المكان وخلاص ده اللي نقدر ناخده من المسألة وكذلك ان هو قال بمحمد وآله يعني توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام فاحنا عندنا آثار تدل على المنع من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار تدل على الايه على الجواز فالعلماء وفقوا ما بين الاثنين زي ما شغلنا احنا قلنا على الايه اصول الفقه هيكون فيها المعاني دي ان شاء الله كتيره وتقف قدامها كده ما تتحيرش معنى بيقول لا يجوز التوسل بالنبي ومعاني أحاديث أخرى بتجيز التوسل بالنبي فنوفق بينها إزاي فالعلماء قالوا أن الآثار الواردة في جواز التوسل يعني التوسل بالإيمان بالنبي فهو عمل صالح نتوسل إلى الله به بل هو من خير الأعمال اللي هو إيه مش بالنبي نفسه إنما بالإيمان بالنبي أما الممتنع هو التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام تمام نعم تفضل يا عم شيخ
الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام
العلماء بقى بيحطوا صاد آه.
وشين ها صاد وصاد دي ها يعني ال- صاد لمعنى اللي هو النص آه، وشين الشرق.
لمعنى تاني اللي هو الايه الشرح فهو هير- هي- هينظم هنا هي هيشير بصاد للنظم وشين للشرح
أحمده حمدا كثيرا نقرا طيبا بقى الحمد لله الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام نعم أحمده حمدا كثيرا طيبا مصليا على الحبيب المجتبى محمد والآل والأصحاب حملات السنة والكتاب نعم.
شين الافتتاح بالحمد بعد ب- الافتتاح بالحمد بعد البسملة أسلوب القرآن المجيد فيتأكد الاقتداء به في افتتاح الكتب والرسائل اه ده يشير الى ايه يا شيخ احمد الى ايه ايه في القران هم. الى ايه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه اول ما في القران فكذلك الكتب والرسائل يقتدي الانسان فيها بالقران فيفتتح بالبسمله ويفتتح بالحمد يبدا ببسم الله والحمد لله تمام وحمد الله تعالى الثناء عليه بصفاته الجميلة وأسمائه المقدسة الجليلة اه ولذلك فيها الحمد ها لله رب العالمين كذلك في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ففيها ثناء على الله ما معنى الثناء الذكر بالخير أن تذكر الله بالخير بالصفات والأسماء لله عز وجل صفات وله إيه وله أسماء فتثني عليه تبارك وتعالى بصفاته وبإيه وبأسمائه نعم والإنعام بكسر الهمزة مصدر أنعم أنعم أنعم يبقى أنعم ده رباعي مش كده أنعم ماضي ينعم مضارع مضارع.
أنعم أمر أمر إنعام ده المصدر مم.
اللي احنا أخدنا منه الإيه الماضي والمضارع والأمر نعم. اللي هو بيدل على الإيه على الحدث نفسه على أن الله أنعم على العبد معناها إيه بقى
هي آه، أوصل النعمة وهي كل كل ملائم للنفس أوصل النعمة أنعم أما نعم معناها تمتع بالنعمة آه.
يعني أنت ممكن حضرتك تتمتع بالنعمة بس أقول لك عليك إيه آه، تنعمت أو نعمت أما أنعم معناها وصل النعمة لغيره كمان يعني هو أخذ النعمة منه إداها لغيره فالفعل الأولاني بيسموه الفعل اللازم والفعل ده بيسموه الفعل الإيه المتعدي المتعدي.
تمام نعم.
آه
وهي كل ملائم للنفس يحمد ع- عاقبته عاقبته عاقبته كل ملائم للنفس يعني ممكن تكون النعمة دي نعمة الراحة ممكن النعمة دي نعمة الطعام ممكن النعمة دي نعمة الزواج أي شيء يلائم نفس الإنسان وتطيب به نفسه وينشرح له له آه، صدره تمام يبقى إيه يبقى نعمة ويحمد عاقبته يحمد عاقبته يبقى نعمة لأن ممكن الإنسان يكون في نعمة تمام استدراجا تمام يعني بيتقلب في فضل الله تبارك وتعالى وهو عاصي هو كده في نعمة مش في نعمة بعد شوية هتزول اه زي ما إنسان يدي الواحد ها فلوس ويديله ويديله وغرضه من ذلك إن هو يقعده عن العمل تمام ويبقى معتمد على إنه آه له مرتب جاهز وشوية ويمنع عنه فعطله من الشغل وقطع عنه الراتب فبقي إيه فبقي محتاجا له عارف يرجع للشغل خلاص بقى دي خدت على النعمة والراحة والكسل ولا هو اللي ايه ولا اللي هو بيجيله المرتب علشان يعيش فالعاقبة هنا تحمد ولا الإنسان يتندم عليها يتندم لكن مع نعمة الله يحمد الإنسان العاقبة ماشي وقيد الحمد الحمد بنعمة الإيمان وقيد الحمد وقيد الحمد بنعمة الإيمان والإسلام لأنهما أصل النعمة الدينية والدنيوية فالنعمة نعم.
بدونهما استدراج استدراج ولذا قال الأشعري رحمه الله تعالى إن الكافر غير منعم عليه غير إن غير- الكافر غير منعم غير عليه منعم عليه لأن مم.
مصيره إلى النار ومن ثم قيل لا نعمة لله على كافر اه يعني معناه الكلام ده هنا لما هو قال الحمد لله على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام فقيد النعمة هنا بإن هي نعمة الإيمان والإسلام لأن الإيمان والإسلام هم أصل النعمة في الدين وفي الدنيا يعني الإنسان لا تكن له شيء يسمى نعمة إلا إذا كان صاحب دين وصاحب إيمان مسلم ومؤمن تمام فالمسلم المؤمن هو اللي يتقال عليه نعم نعم بنعمة الله وأما ما سوى ذلك اللي هي النعمة بدونهما دي استدراج ولذلك في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام شهد الرحمن قال فلما نسوا ما ذكروا به إيه هو اللي ذكروا به رسالة الأنبياء عملوا هم إيه تجاهها نسوها ما معنى نسوها كفروا بها جحدوها آه، أهملوها فلما نسوا ما ذكروا به المنتظر إيه خسفنا بهم الأرض أنزلنا عليهم صاعقة من السماء أغرقناهم في البحر كما هو المعتاد في ال- في العذاب صح لا لكن جه العكس جه إيه فتحنا عليهم أبواب كل شيء اديناهم نعم من كل ما يطلبون كل حاجة اداها لهم ربنا طب ده إيه بقى غضب ولا نعمة ده غضب اللي يدل على ذلك العاقبة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا خلاص أطغاهم ما ما أعطوا وخلاص بطروا يعني تمام وفكروا نفسهم يعني كده ربنا رضى عنهم قوي وكده آخر بيقولوا آخر إيه آخر فل وعشرة فربنا سبحانه وتعالى إيه ها عمل إيه بقى في الآخر أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يعني منقطعون وآيسون عن كل إيه عن كل رجاء في النجاة طب ده ده اسمه إيه ها استدراج ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ هذا المعنى وقال فيه إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته يعني بيديله اللي هو عايزه بيديله ما يحبه وهو مقيم على معصيته فاعلم بأن ذلك استدراج له من الله ثم تلا النبي هذه الآية يبقى ده استدراج ولا لا استدراج إن هو إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته فبيديله ما يظن الناس إن هو راضي عنه ولذلك لا تظن ان الانسان اللي هو عاصي ربنا ومعاه فلوس وعاصي ربنا وفي صحة وعاصي ربنا وفي منصب وعاصي ربنا وفي جاه خد بالك ان هو كده منعم عليه لا ده ده ربنا غضبان عليه اذا غضب الله على قوم رزقهم من حرام فاذا اشتد عليهم آه، عليهم غضبه بارك لهم فيه يوسع لهم فيه تمام وده كله ايه غضب قال الأشعري الأشعري هنا اللي هو ال- الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قال إن الكافر غير منعم عليه يعني في الحقيقة لو تفكرنا فيما أوتي من نعمة مش هنلاقيه في نعمة من ربنا مش هنلاقيه في نعمة إنما هو إيه إنما هو أوتي شيء يبتلى به ويختبر به حتى يرى ما هي العاقبة فالعاقبة إيه مصيره إلى النار يبقى كان ما كان فيه نعمة لا ما كان فيه إيه استدراج تمام ومن ثم يعني ومن هنا قيل لا نعمة لله على كافر إن هو النعمة في الحقيقة هي نعمة الدين النح- النعمة في الحقيقة هي نعمة الإسلام والإيمان فلما حرموا من أعظم النعمة يبقى الباقي ما يسماش نعمة خالص نعم تفضل يا أبو شيخ.
والتحقيق أن الإيمان والإسلام واحدا وإن أن الإيمان والإسلام واحد واحد. واحد وإن اختلف مفهوما اه يعني لما نيجي نبص على الايمان والاسلام هنلاقيهم ايه واحد ربنا سبحانه وتعالى لما يقول يا ايها الذين امنوا يقصد الإيم- الإي- المؤمنين والمسلمين ولا بينادى على المؤمنين بس والمسلمين لا يبقى المسلمين ولما يقول مثلا ايه آه، في فله اسلموا يعني امنوا مفيش فرق يعني في الايه في الاثنين تمام فالايمان والاسلام واحد وإن اختلف المفهوم يعني المعنى نعم.
فمعنى الإسلام الاستسلام ومعنى الإيمان الإقرار والإذعان ومعنى الإسلام في الشرع إنك أنت تنقاد وتطيع الله بأركانك الظاهرة ولذلك نجد مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سيدنا جبريل فقال ما الإسلام قال أن إيه تشهد دي باللسان مش كده ظاهرة ولا في قلب الإنسان وباطنة ومحدش يعلمها ظاهرة وتقيم الصلاة ظاهرة ولا باطنة ظاهرة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت كلها أعمال إيه ظاهرة تمام ولما سألوا بقى عن الإيمان قال أن تؤمن يعني تقر وتزعن وتخضع كل ده فين في القلب في القلب تصدق ده كل ده ايه في القلب اللي هو ايه ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره فكل ده ايه في القلب تمام فالمفهوم مختلف ولا مش مختلف مختلف.
ولذلك ها احنا يختلفوا في المفهوم لكن المؤدى واحد ان الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام
إذ مفهوم الإيمان التصديق الباطني ومفهوم الإسلام الانقياد الظاهري ولذلك لما نيجي نفهمهم في القرآن الكريم نفهمهم على النحو التالي إن ربنا سبحانه وتعالى إذا تكلم عن الإسلام وما جابش سيرة الإيمان يبقى الإسلام ده يشمل الإسلام والإيمان وإذا ذكره ذكر الإيمان دون الإسلام ما ذكر الإيمان وما ذكرش الإسلام يبقى مقصود الإيمان اللي هو الإسلام برضه لكن لو ذكر الاتنين في مكان واحد الاتنين يبقى كل واحد له معنى يبقى هنا بيقولوا عليها قاعدة ايه اذا افترق يعني واحد منهم موجود والتاني مش موجود اجتمع يبقى كأنهما موجودين لأن اللي موجود يسد مكان اللي ايه اللي مش موجود اذا افترق اجتمع واذا اجتمع يعني الاثنين اتذكروا في الآية الاثنين اتذكروا في الحديث الاثنين اتذكروا في الكلام وإذا اجتمع افترقا يعني إيه دل كل واحد منهما على معنى ولهذا نجد مثلا قول الله تبارك وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين تمام ولما تيجي تقرأ قول الله تبارك وتعالى وهو ك- كلام واضح جدا قالت الأعراب سورة الحجرات آمنا يعني ادعوا الايه تصديق القلب اعتقاد الجازم بالقلب فربنا قال لهم ايه ها لا آه، آه قالت الأعراب ومن قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يعني ليه أسلمنا أنتوا لسه يا دوب داخلين الإسلام يا دوب بس قلتوا ها لا الشهادة فتقولوا آمنا على مجرد الأعمال الظاهرة لا قولوا أسلم طب نقول آمنا إمتى قال لهم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لسه مرحلة كما لما القلب ينصاع ويطيع زي ما اللسان ذل وتكلم ها ولان عليه الكلام يبقى في الحالة دي قولوا إيه قولوا آمنا إذا الإسلام الظاهر والإيمان الباطن لما اجتمعوا إيه الاثنين ويا بعض لكن لما يقول يا أيها الذين آمنوا تغني عن يا أيها الذين أسلموا فله أسلموا أو أسلمت وجهي يبقى هي إيه آمنت تمام كده نعم وقوله أحمده حمد سان بالجملة الفعلية آه، حمد ثان تمام.
حمد سان بالجملة الفعلية لأنه أدل على تولي الحمد بنفسه وأسرع وأصرح اه وأصرح وأصبحوا وأصرح في الدلالة على إنشاء الحمد لأن الاسمية تحتمل تحتمل الخبرية الخبرية والإنشائية وقد- تمام يعني ايه الكلام ده يعني هو قال هنا الحمد لله وقال هنا تاني احمده كلمة الحمد دي اسم ولا فعل اسم.
اسم يبقى اذا الجملة بتاعته جملة اسمية ما هو الجملة الاسمية ما بدأ باسم طب وكلمة احمده اسم ولا فعل اوكي.
فعل اذا دي جملة اه فعلية تمام يبقى هو هنا جمع ما بين الجملة الاسمية والجملة الايه والجملة الفعلية طيب الحمد لله تدل على ايه اللي هي الجملة الاسمية قال لي ان الجملة الاسمية تحتمل الخبر يعني ايه يعني يخبرنا ان الحمد خاص بالله وممكن تبقى انشائية وربنا لما قال لنا في القرآن الحمد لله ما قالناش الحمد لله يعني بيدينا خبر لا ده خبر ولكن معناه الإنشاء معنى الحمد لله يعني احمدوا الله فده أمر ولذلك آه، سموا الفاتحة سورة تعليم المسألة سورة إيه؟ تعليم المسألة فهو بيعلمنا إزاي نحمد الله فكلمة الحمد لله معناها إيه؟ احمدوا الله تمام؟ فالحمد لله دي خبر يخبرنا أن الحمد واجب لله الحمد خاص بالله هذا خبر يعني بيخبرنا بخبر طيب وداخله إنشاء أمر يعني احمدوا الله بيعلمنا إزاي نحمد الله أو يقول لنا احمدوا الله يبقى إذا الإسمية بتحتمل الخبرية والإنشائية طب لما تكون إنشائية تكون موجهة من مين لمين من اللي قالها لغيره طب انت بقى هتحمد ولا مش هتحمد انا امرتك قلت لك احمد الله كلمة الحمد لله قلنا معناها ايه احمد الله طب انا بقى يلي قلت الحمد ها اعمل ايه محتاج احمده انا كمان آه.
تمام فلذلك ما اكتفاش بالحمد لله اللي هي بتخبر ان الحمد لله وبتؤمر غيره يبقى عايز يقول لك ان هو رخب باحمد الله فقام جاي يقول لك ايه احمده انا كمان احمده يبقى هو كده جاب كل المعاني اللي يمكن ان يشتمل عليها الايه الحمد ومحدش يقول له ده انت قلت الجمله الاسميه وما قلتش الجمله الفعليه او قلت الفعليه وما قلتش الاسميه والحرص ده متاخد من آية من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاج إنه كان على المنبر ما يبدأ يوم الجمعة لكن يقول الحمد إن الحمد لله ها نحمده إن الحمد لله نحمده إن الحمد لله دي جملة اسمية نحمده جملة فعلية فيجمع ما بينهم والعلماء منهم اللي بيكتفي بالاسمية ومنهم اللي بيقول الف... بيكتفي بالفعلية ومنهم اللي بيجمع ما بين الاثنين والشيخ هنا جمع ما بين الاثنين فجزاه الله خير نعم واقتداء بقوله بقوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده نحمده ولما كانت نعم الله تعالى نعم نعم الله تعالى على خ- خلقه لا تحصى وصف قوله حمدا قوله.
قوله حمدا بكثيرا نعم لي- ليقابل كثرته كثر كثرتها اه ليقابل كسرته كثرة كسرة الحمد يعني تقابل كسرة الايه النعم فيكون في مقابل النعم الكثيرة حمد ايه حمد كثير تمام نعم ولذا قالوا وأفضل صيغ الحمد وأبلغها الحمد لله حمدا موافيا لنعمه ومكافئا لمزيد موفيا موفيا لنعمه ومكافئا لمزيده ليه؟ لأن هي هتبقى في مقابل كل نعمة حمد وفي كل مزيد آه، كفء تمام؟ فهيكون فيها إيه؟ هيكون فيها كسرة في مقابل كسرة وأنتوا درستوا في الحديث في فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي حديث الرجل الذي قال وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من الصلاة سأل من الذي قال كذا فقال ايه فسكت الرجل مرة واثنين وثلاثة مفكر نفسه غلطان يعني فبعد لما النبي كرر الكلام ثلاث مرات ما كانش فيه بد من انه يتكلم بقى لازم يتكلم فقال انا يا رسول الله وما اردت الا الخير يعني قدم عذره ما بين ايديه فالنبي عليه الصلاه والسلام كان فرحان ما كانش يعني زعلان منه انه قال كده فقال لقد رايت بضعه وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول كان نازل كام وثلاثين ملك كلهم بيجروا على الكلمة دي من اللي يلحق يكتبها قبل التاني من فرحهم بيها يعني وأدخلها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في أذكار الإيه؟ الصلاة وبقينا بنقول سمع الله لمن حمده نقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم
وطيبا خالص خالصا من شوائب كدر الرياء ونحوه آه يعني كلمة طيب يعني إيه خالص من شوائب كدر الرياء الكدر اللي هو العكار يعني تمام اما تكون المية يا إما صافية يا إما إيه كدرة كدر.
يا الصافي عكسه الإيه الكدر اللي هو المية إيه عكرة فالعمل إما خالص وإما إيه مراءة فيه والرياء كدر في العمل كدر يجب أن الإنسان ينزه أعماله عن الرياء فلا يريد بشيء من أعماله شهرة بين الناس ولا سمعة من الناس ولا ثناء من الناس إن جاء الثناء وجت السمعة وجت الشهرة تبعا لكنه هو قصد ربنا سبحانه وتعالى فده من فضل الله عليه فإذا لم يأتي لا يحزن لأنه هو بيعمل العمل لمين؟ لله وقوله مصليا وقوله وقوله مصليا حال من فعل حال
أحمد من فاعل أحمد من فعل من فاعل أحمد أحمد أنا م.
صح ده الفاعل أحمد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه أنا أحمد أنا طيب أنا إيه حال كوني مصليا ده حالي مصليا نعم وهي وهي مقارنة لا منوية مقارنة نعم مقارنة لا منوية والمقارنة في كل شيء بحسبه والمقارنة في كل شيء بحسبه والمقارنة في كل شيء بحسبه نعم.
فمقا... فمقارنة لفظ للفظ وش- وقوعه عقبه والحبيب فعيل بمعنى مفعول اه يعني ايه بقى المسألة الأولانية دي والمقارنة في كل شيء بحسبه عايز يقول يعني ان ايه ان هو حمد وصلى وقرن الحمد بالصلاة الله طب قرنها ازاي ده المفروض يطلعوا مع بعض تمام كده مم.
ب- بس الحقيقة ان الحمد جه الاول وبعدين الصلاة جت بعدها تمام فاقول لك لا ده المقارنة لما تكونوا انتوا اتنين جسدين داخلين من مكان والمكان يسعكم انتوا الاتنين فتسمى مقارنة تمام طيب وإذا كنت أنا ناوي ها، إن أنا أقول الصلاة والحمد ويا بعض تمام لكن اللفظ لابد يطلع من بقي إيه لفظ بعد لفظ مش كده طيب و و وفعلا وأنا بقوله ها آه بقول ده ورا ده مباشرة فأنا كده قرنت بينهما وإن جاء واحد بعد واحد فهنا المقارنة بحسبه المقارنة بإيه بحسبه تمام بحسب الشيء لأنه لا يمكن إنك تقرن بينهم فتطلع الكلمتين ويا بعض أو الجملتين ويا بعض فتطلع جملة وبعدين تطلع الجملة التانية نعم فمقارنة لفظ للفظ وقوعه عقبه لأن ده هو المتيسر لا يتيسر إلا ذلك نعم والحبيب فعيل بمعنى مفعول أي المحبوب آه الحبيب فعل بمعنى إيه مصليا على الحبيب المجتبى يعني على المحبوب صلى الله عليه وسلم
ويصح أن يكون بمعنى فاعل آه أي المحب ب... أي المحب بضم الميم وكسر الحاء المهملة المهملة اه فإن- المحب نعم.
كسر الم- بضم الميم معروف كسر الحاء المهمله طبعا انتوا اسيادنا بقى في التجويد فعارفين مساله الايه الحاء المهمله والحاء نعم.
الايه والخاء ال- المعجمه المعجمة.
ده معناها ان هي خاليه من التنقيط وان هي ايه وان هي آه، عليها تنقيط فالخالي من التنقيط بنسميه مهمل واللي عليه تنقيط بنسميه ايه معجم نعم طب ليه نقول المحب ها اتفضل فإنه صلى الله عليه وسلم الحائز لأعلى كمال آه، رتب المحبوبية والمحبية والمحبية والمحبية اه فهو أكثر من وقع عليه حب المحبين وأكثر من وقع منه الحب لله فهو محبوب ومحب فيصح إن احنا هنا نقول عليها الحبيب بمعنى المحب والحبيب بمعنى الإيه؟ المحبوب فيبقى فاعل ويبقى إيه مفعول نعم
كيف وقد ورثه عن ورثه ورثه.
عنه أجلة أصحابه كما أفصح به قوله تعالى قوله قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب ويحبونه اه فكلمة يحبهم ويحبونه يبقى وقع منهم الحب ووقع عليهم الحب فهم محبين ومحبوبين ومحبوبين.
ومين اللي شاهد لهم بذلك ربنا طب وأخذوه منين كله من الرسول عليه الصلاة والسلام فيبقى النبي في أعلى الرتب والمجتبى بضم بضم الميم وفتح الموحدة الموحدة اللي هي الإيه الباء الباء.
نعم يقولوا الموحدة على الإيه على اللي هي نقطة واحدة ويقولوا من فوق يعني النون ومن تحت يعني الباء ولما يقولوا مثناه يقولوا من فوق تبقى التاء التاء.
ومن تحت تبقى الياء وهكذا كل ده كان خشية منهم وحذر إن كلمة تختلط بكلمة
وقوله محمد بدل أو عطف بيان من الحبيب وهو صلى الله عليه اسم وسلم.
يفيد المبالغة في المحمودية أي الذي حمد المرة بعد المرة حمد حمد المرة بعد المرة لكس- لكثرة ما جا- ما جبل عليه من الخصال الحميدة اه يبقى هو كلمة محمد ديت إيه ديت آه وقع عليه حمد الناس وقع عليه إيه حمد حمد الناس الله.
ولذلك لما سألوا جده لما سميته محمدا فقال ليحمده أهل السماء وأهل الأرض ليحمده أهل السماء فوقع عليه حمد أهل السماء وحمد أهل الأرض فصار محمدا بوزن مفعل يعني وقع عليه الإيه الحمد تمام ماشي كما أن اسمه أحمد يفيد كما أن اسمه كما أن اسمه أحمد يفيد المبالغة في الحامي الحامدية آه، لأنه- يعني هناك محمد وقع عليه الحمد وأحمد محمد.
وقع منه الحمد ماشي لأنه منقول من اسم التفضيل المقتضى للزيادة مقتضي للزيادة المقتضي للزيادة فهو صلى الله عليه وسلم أجل المحمودين ع- المحمودين على الإطلاق وأفضل الحامدين بالاتفاق يعني إيه كلمة إن هو آه، منقول من اسم التفضيل الأصل في كلمة أحمد إن هي أفعل تفضيل زي ما تقول فلان أغنى من فلان على وزن إيه أفعل وفلان أكثر جودا من فلان أكثر على وزن إيه أفعل تمام وفلان أفضل من فلان على وزن إيه أفعل فكذلك فلان أحمد من فلان أحمد منه يعني أكثر حمدا فنقلها ال- ال- العرب من معنى الحامد إلى معنى الإيه إلى معنى اسم من اسم فاعل إلى اسم شا- سموا بها إنسان سموا بها إيه إنسان تمام فسمي النبي عليه الصلاة والسلام أحمد إيه وهو منقول ده بيسموه علم منقول يعني اللي كان يستخدم قبل الاسم في معنى ونقل إلى معنى الإيه معنى الاسم العالمية وسمي به إيه إنسان تمام بقى إذن النبي جمع ما بين شيئين هو محمد بمعنى أن حمد الناس وقع عليه أكثر مما وقع على غيره وهو أحمد تمام فالحمد وقع منه لله أكثر مما وقع من غيره تمام نعم يبقى برضك على الفاعل والمفعول
ولو لم يكن صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
على تفضيله على سائر الأنبياء إلا اختصاصه بهذين الاسمين الكريمين وتسميته, وتسميته بهما في الكتب السماوية لكفى آه فهذا معناه الشهادة له بأنه أكثر من جمع خصالا يحمد عليها وشهادة له بأنه أكثر من حمد الله وعبده فدي مفيش محتاجة بقى بعد كده كلام والاسمين ثابتين في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وده الموضع الوحيد اللي ذكر فيه أحمد وأما محمد فمذكورة كثيرا في القرآن الكريم فإن الأول يفيد أنه مش كده مذكورة كتير ولا شوية فيه كتير يعني
فإن الأول يفيد أنه صلى الله عليه وسلم أفضل صلى الله عليه قائم بحق الخلق ولذا كث- كثر حمد كثر كثر حمدهم له آه
والثاني يدل على أنه أجل, أجل قائم بحق الحق تعالى ولذا كان أحمد الحامدين وإله آه، شفت بقى كده ديت ده يبقى من ناحية هو أدى الحق الذي عليه للناس ولذلك حمدوه وأدى الحق الذي عليه لله فلذلك جاءت الشهادة بأنه أحمد الخلق لله ففي هذا وهذا سمي محمد وسمي أحمد ولو لم يكن في ذلك إلا هذا المعنى لكان كافيا في تفضيله على الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم وإله أمته وآله وآله أمته اه آله يعني إيه اللي هم آه، آل النبي عليه الصلاة والسلام اللي احنا بنقول صلى الله عليه وعلى آله آله من هم نعم أمته أو أدي واحد ها أو قرابته أدي الم- اتنين المؤمنون اه العلماء آه، اتكلموا فيها بمعاني كثيرة فهل هم أمته يعني جميعا ولا الأتقياء من أمته ده المعنى الثاني ولا القرابة المؤمنون يعني في النسب من النبي عليه الصلاة والسلام دول آل النبي فيا ترى المعنى ده خاص والمعنى الثاني أعم منه شوية اللي هم المتقون من الأمة لأن هم هيبقوا أكتر من مين؟ أكتر من الأقارب طيب وفيه معنى أكبر وأكبر وهم أمة كلها تمام فقال لك لكل مقام مقال إذا كنت أنت بتقصد الناس اللي هتمنع الزكاة ومش هتاخد زكاة واللي هم هيكون لهم الغنيمة والفيء يبقى هم مين؟ آله بمعنى قرابته وإذا كنت تقصد الذين هم أولى الناس به في الدنيا والآخرة دول المتقون منهم مين؟ برضك قرابته طيب وإذا كنت تقصد أن أنت في مقام الصلاة عليه والسلام عليه والدعاء مقام الدعاء بقى يبقى إذا إيه منها كذلك إيه آه الأمة جميعا الأمة جميعا في مقام الإيه الدعاء نعم شيخ تفضل
والأصحاب جمع, جمع صاحب وهو من اجتمع به في حياته مؤمنا نعم.
به ومات على ذلك مؤمنا به نعم نعم.
يبقى الأصحاب جمع إيه صاحب صاحب وصاحب أصحاب وده جمع إيه تكسير ولا جمع إيه مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ها، جمع تكسير ويشمل المؤنث والمذكر من آه، آه، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الرجال والصحابيات النساء أصحاب تمام من هو الصاحب اللي هو بشأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال من اجتمع به يعني لقي النبي صح تمام في حياته مش شافه في المنام تمام انما اجتمع به فين في حياته مؤمنا به والا مثلا اذا كان كافر لا يعتبر من الصحابه ففيه من اجتمع بالنبي وتكلم مع النبي وقاتل النبي ها يبقى ما يبقاش ده صحابي ومات على ذلك يعني لم يحصل منه ردة وكفر ما راحش كفر بقى وهلك على الكفر تمام زي الراجل اللي كان بيكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي والكلام وأداه في الآخر إن هو يز... اللي هي آيات سورة المؤمنون يعني ثم أنشأناه خلقا آخر تمام فالمهم إيه آه، النبي صلى الله عليه وسلم قال له على ال- الآية وهو بيكتب وكان من اللي كتبة الوحي مش معناها إنه من كتبة الوحي يعني كان من المؤمنين قوي لا إنما كان من الذين يكتبون الوحي يعني كان ممن يحسن القراءة والكتابة فكان بيحضر عند نزول الوحي ويكتب يدون عنده مهارة الكتاب فحضر عند النبي فالنبي أملى عليه ومن معه من سائر الصحابة اللي بيكتبوا الوحي هذه الآيات تمام ولقد خلقنا الإنسان من إيه ها من نطفة من ماء إيه مهين ثم جعلناه لا من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا نطفة علقة خلقنا علقة مضغة فخلقنا عظام مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لسه فالراجل قال فتبارك الله أحسن الخالقين وهو المعنى لا يؤدي إلى ذلك إلا إلى ذلك فأم هو آه، يعني شك في الإيمان وقال آه، إن محمدا يكتب ما أملي أنا عليه ده مين قال لك كده طب يبقى إذا الأعرابي اللي ما كانش عارف حاجة وكان في البادية وكان الأصمعي جاره بيقرأ القرآن فبيقرأ إيه والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له قال له أعد القراءة فقرأ قال والله غفور رحيم قال ما هكذا يقول الله إزاي ربنا يقول كده ربنا ما يقولش كده أبدا فرجع نفسه فلقى نفسه فعلا غلطان قال والله عزيز حكيم قال نعم هكذا يقول الله فقال له هل تحفظ القرآن قال لا قال فبما عرفت قال عز وحكم فقطع ولو غفر ورحم ما قطع ازاي هيغفر ويرحم ويقطع يبقى كلام بالعقل يعني فالآية الثانية برضك تسوق إلى ذلك تمام فهذا لا يعتبر إيه صحابيا هذا لا يعتبر صحابي ونلاحظ ان احنا ما قلناش من رأى النبي لان فيه ايه عميان كيف يرون النبي يبقى نحكم لهمش بالصحبة لذلك قلنا من اجتمع بالنبي او من لقي النبي وكذلك قلنا ايه في حياته يعني اللي مش في الايه مش في الرؤية مؤمنا به يبقى ده غير الكافر ومات على ذلك يبقى ده غير الكافر وما حددناش زمن بقى ولا مدة قعد مدة طويلة مع النبي ولا قعد حاجة بسيطة مع النبي لا لا لا مش فارقة عندنا المسألة دي تمام وإن كان أهل الحديث يقول ولو لحظة وأهل الأصول يقولوا لا لابد تكون المدة الزمنية دي إيه طويلة هتيجي معانا إن شاء الله بالتفصيل بعدين وقوله حملة بفتح الحاء والميم المهملتين جمع حامل ككم ككملة كملة ككملة كملة حملة كملة.
كملة آه.
نعم جمع كامل نعم.
والسنة آه، أقواله صلى الله عليه وسلم نعم.
وأفعاله أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته آه هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقوال النبي وأفعال النبي وتقريرات النبي الأقوال معروفة ما يخرج باللسان والأفعال ما تفعله الجوارح والأركان وال- والتقريرات اللي هو سمع إنسانا يقول شيئا فسكت عنه أقره يعني أو رأى إنسانا يفعل شيئا فأقره برضك ده كله إيه سنة هذا كله سنة
والكتاب القرآن والصحبة آه، والصحابة رضي الله عنهم هم الذين هم الذين حملوا لنا الكتاب والسنن وقاموا بنصرة الدين وبذلوا فيه م- مهجهم مهاجهم المهاج مهاجهم.
الأرواح يعني بذلوا فيه أرواحهم ولذلك احنا ندافع عن الصحابة بحياتنا لأن اللي يقول لك ده الصحابة أصلحنا قصدنا الصحابة أصل السنة أصل حصل وكان و- وجرى هو بيتوصل بذلك إلى إن هو يبطل الدين كله ما هو اللي نقل الكلام ده مين؟ هم الصحابة هم اللي نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة فلو احنا صبرنا على الطعن في الصحابة بكرة هيطعنوا بقى في السنة ويطعنوا في القرآن لو احنا سلمنا لهم ان ابو بكر كان كذا وان عمر كان كذا بالافتراء طبعا والمسلمين ما يردوش يقول لك يا عم اصل هو راجل مسلم برضك ومؤمن بالقرآن ومؤمن بالسنة بكرة هيقول لك ده السنة فيها وفيها ما هم دول اللي نقلوها لنا اللي احنا كلمناكم عنهم قبل كده وطلعوا وحشين وانتم ما ردتوش علينا ولا قلتوش حاجة هم دول اللي نقلوا القرآن والسنة يبطلوا بذلك الايه ال- الوحي كله والدين كله ماشي
وقد وقد انبنى الإسلام وقد انبنى الإسلام وتمهد الشرع على سيوفهم ولذا تأكد حقهم على الأم اه تأكد حقهم على الأمة لهم حق علينا ولا ما لهمش حق الصحابة رضوان الله عليهم حق كبير
ووجبت محبتهم على الكافة نعم.
ف- فقاتل الله الروافد الروافض اللي هم الشيعة الذين يرفضون سيدنا إيه سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان تمام والخوارج وما والخوارج اللي هم آه، خرجوا على عس على علي رضي الله عنه وخرجوا على عثمان قبله وما أقل حياءهم شوف الشيخ عايش ازاي الواقع بتاعه وعايش الحياة اللي هي دايرة حواليه مش آه، بيتكلم في التاريخ ده ديت حاجة كانت موجودة أيامه وشايفها ولذلك نبه عليها وقال لا لازم إن احنا نتصدى لهذا الفساد والبطلان والكلام الخطأ اللي بيحصل ده ونكون على وعي بما يقال وما يجري وإن احنا آه، نحمي الصحابة ونزود عن أعراضهم وندافع عنهم ونعرف الناس بفضلهم ونفهم الناس ان واجب علينا محبته وان ده كله من حقوق الصحابه رضوان الله عليهم تمام وقد قال صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي فلو مم.
أن أحدكم أحدكم أنفق احدكم صح أحدكم أنفق ملء ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا مد نصيف احدهم مد ولا أحدهم ولا نصيفه نصيف ولا نصيفه يعني الصحابي لما كان بيجي للنبي عليه الصلاة والسلام بحفنة كده في ده المد حفنة كده من الطعام صدقة أو حتى لو كان نصها تمام دي بالدنيا والإيه بالدنيا كلها دي بالدنيا بحالها لو واحد مننا بقى جاء النهاردة وحط في سبيل الله زي ما التاني حط حفاء ولا حط حفنة كاملة مع حفنتين حطوهم في سبيل الله احنا بقى حطينا جبل أحد كله دهب يبقى هو أفضل مننا الصحابي ده أفضل مننا تمام لأن هو الوقت اللي أنفق فيه والحال لما أنفق هذا كان مختلف تماما عن الحال بتاعنا النهاردة اللي معاه جبل ذهب يعني معاه عشرة زيه فيطلع جبل منهم واللي هيطلع النهاردة بعد ربنا ما عز الإسلام وعز الدين وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام فرق وكذلك القرآن فرق ما بين اللي نصر الإسلام في البداية واللي نصره في النهاية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى مفيش مشكلة يخشوا الجنة لكن مش هيستووا ده هيكون فين وده يكون في الأعلى تمام وهكذا
ولله در صاح- صاحب الهمزية حيث قال رضي الله عنهم ورضوا عنه فأنا يخطو إليهم خطا آه فأن يخطو إليهم خطاء تمام إحنا خطائين مش كده وده اللي هو الإمام الإيه البوصيري رحمه الله نعم طيب نتوقف هنا إن شاء الله ونبدأ في ال- في القادم بإذن الله المرة القادمة بحيث ما نطولش أمد الدرس وإن شاء الله نصحح ال- الأبيات اللي بعدها ماشي اتفضل اشرح
معرفة الأحكام السبعة الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب نعم.
والندم ما الثواب فيه صاح وينتفي الأمران في المباح والندب ما الثواب فيه صاحي صاحي اللي هو ايه يعني يا صاحبي
وينتفي الأمران في المباح وواجب بعكسه جاء وواجب
وواجب بعكسه جاء الحرام ها جاء الحرام أقولها تاني وتاخدوا بالكم منها الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب والندب ما الثواب فيه صاحي وينتفي الأمران في المباح وواجب بعكسه جاء الحرام وعكس مندوب فمكروه يرام ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري وتعريف كل وبيان الشك والظن إن ضروري العلوم ما استقر بلا دليل وبلا سبق نظر كحاصل بالخمسة الحواس أو بالتواتر ككون فاسي والناظري عكسه ثم النظر الفكر في حال الذي فيه نظر والشك تجويزه لأمرين على والشك تجويزه لأمرين على حد سواء ولظن ما على نقف هنا إن شاء الله ماشي تفضل يا عم الشيخ
تعرفة الأحكام السبعة الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وتركه به العقاب والندب ما الثواب فيه صاحي وينتفي الأمران في المباح وواجب بعكسه جاء الحرام وعكس مندوب فمكروه يرام ثم الصحيح ثم ثم الصحوح ثم الصحيح بما به يعتد وباطل بعكسه يحد انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري وتعريف كل وبيان الشك والظن إن, ضر إن ضرور إن ضروري ضروري العلوم ما استقر بلا دليل وبلا سبق نظر كحاصل بالخمسة الحواس أو بالتواتر ككون فاس ونظري عكسه ثم النظر الفقه ثم النظر ثم النظر الفقر في حال الذي فيه نظر والشك تجوزه لأمرين على حد سواء ولظن ما على ولظن ما على تفضل يا شيخ عبد الرحمن
تعريفات الأحكام السبعة الواجب الواجبات تعريفات الأحكام السبعة مم.
الواجب الذي ترتب الثواب بفعله وترك وتركه به العقاب والندب ما الثواب فيه صاحي وينتفي الأمران في المباح وواجب بعكسه جاء الحرام وعكس مندوب فمكروه يرام يرام يرام ثم الصحيح ثم الصحيح ما به يعتد وباطل بعكسه يحد انقصا- انقسام العلم الحادث إلى ضروري ونظري وتعريف كلا وبيان الشك وتعريف كل كل مم.
وبيان الشك والظن إن ضروري العلوم ما استقر بلا دليل و- وبلا سبق نظر كحاصل بالخمسة الحواس أو بالتواتر ككون فاسي والنظري, والنظري عكسه ثم النظر الفكر في حال الذي فيه نظر والشك تجويزه لأمرين على حد سواء ولظن ما على نعم ممتاز أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين